أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد قواعد الخاصة بالصفات يعني اللي فاتت اللي ذكرناها السبع قواعد كلها تدور حول أسماء الله تبارك وتعالى الصفات قاعدة الأولى صفات الله كلها صفات كمال زي ما قلنا في هناك في الأسماء أسماء الله كلها حسنى هنا نقول صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه بمعنى إذا كان الله متصف بالحياة فهذه حياة لا نقصان فيها العلم يبقى لا يتطرق إليه جهل القدرة يبقى لا يتطرق إليه عجز وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الكامل أي الوصف الأعلى الكامل هذه القاعدة الدليل عليها أولا السمع لما نقول كلمة السمع يبقى بنتكلم على الكتاب والسنة الأدلة السمعية يعني من الكتاب والسنة والعقل والفطرة أما السمع فالله تبارك وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى احنا قلنا المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى يبقى صفات الله كلها عليا عشان كده بنقول الأسماء الحسنى والصفات الايه العلى عشان ولله المثل الأعلى هناك الدليل ولله الأسماء الحسنى هنا ولله المثل الأعلى يبقى الدليل قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الكامل وهذا الدليل من ناحية السمع من ناحية العقل أن كل موجود حقيقة لابد أن تكون له صفة كل موجود له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص وبطبيعة الحال صفة النقص باطلة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يعد هناك إلا أن يتصف الله بصفات الكمال يبقى الدليل العقلي أن كل حاجة في الدنيا لها صفة يا إما صفة كمال أو صفة نقص والله تبارك وتعالى منزه عن النقص فإذا يبقى صفات ربنا سبحانه وتعالى صفات كمال الفطرة هذه النفوس جبلت على حب الله وعلى تعظيم الله وعلى عبادة الله وهو ده معنى من المعاني اللي احنا بندرسه في قضايا التزكية لما نيجي نقول في قضية التعلق بغير الله عز وجل نقول القلب ده ربنا فطره على انه يتعلق بالكمال لما البني آدم مننا يتعلق قلبه بمخلوق إنسان بيحب صديقه زوجة بتحب زوجها زوج بيحب زوجته وهكذا إنسان بيحب إنسان فلا بد أن يعذب بحبه لهذا الإنسان لأن من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد ليه بيتعذب لأنه مفطور على أنه يحب الكمال فلما يشوف أي وجه من أوجه النقصان في حبيبه يبتدي يتعذب وهذا لأن النفوس والقلوب جبلت وفطرت على حب الله وتعظيمه وعبادته يبقى إذن القاعدة دي دللنا عليها بالسمع والعقل والفطرة القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء الأسماء تعبدنا الله ب 99 اسم إنما الصفات واسعة جدا من الأفعال أطلع صفات لكن ما طلعش أسماء يعني لما أجي أقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا هل من أسماء الله الجائي لكن من صفاته المجيء لما نتتبع بهذا الشكل إن باطش ربك لشديد من صفاته البطش لكن ليس اسمه الباطش من صفاته سبحانه وتعالى مثلا الاتيان والأخذ والإمساك وليس هذا من أسمائه عادة باب الصفات واسع عشان كده يعني نحن عندنا خلل في التعبد بصفات الله تبارك وتعالى احنا مركزين في الأسماء على أن الصفات أوسع من ذلك وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عدة من صفات الله تبارك وتعالى القاعدة الثالثة صفات الله تنقسم إلى قسمين صفات بنسميها الصفات الثبوتية وصفات بنسميها الصفات السلبية صفات سلبية وصفات ثبوتية ايه الصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم زي الاستواء الرحمن عرش استوى اليدين بل يداه مبسوطتان الوجه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى دي اسمها الصفات الثبوتية في صفات نفاها الله عن نفسه فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس ربكم بأعور لما وصف المسيح الدجال لما ربنا يصف نفسه ويقول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم فنفع عن نفسه النوم ونحو ذلك بنسميها الصفات الايه السلبية طيب هل الصفات السلبية يكثر من ذكرها بمعنى ان انا لما عايز اقول ان ربنا قدير اقول وربنا ليس عاجز هل هذا افضل ام ان استخدم اللفظ الثبوتي ان انا استخدم كده لان التاني بيديني ظلال ممكن تبقى فيها شيء من الذم لما أنا أصف إنسان وأقول وهو مش أبكم وهو مش أخرس وهو مش أعمى وهو مش عاجز وهو مش كذا طب ما بدل ما أقول الكلام ده ما أقول ما هو مبصر وهو يسمع وهو كذا فلا شك أن الإثبات أفضل من النفي طيب القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت ظهر من ذلك كمال الموصوف اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي يبقى انا ما اقعد اقول اكتر من الصفات الثبوتيه هذا اولى من الاكثار من نفي الصفات السلبيه القاعده بتقول ايه الاثبات يفصل والنفي يجمل الاثبات يفصل يعني اقول ايه هو الحي القيوم العليم القدير استوى سبحانه على العرش يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى كل ده صفات ايه ثبوتيه انما في النفي ما اقولش بقى عكس الكلام ده وليس الله بجوهر ولا بعرض ولا بميت ولا بجاهل ولا بعاجز ولا ده ما ينفعش انما اقول بكلام ايه مجمل زي ايه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فبالتالي النفي دايما بيذكر لأسباب خدوا بالكم احنا قلنا الإثبات فصلي في النفي أجملي وهذا يكون لثلاثة أمور واحد بيان عموم كماله بيان عموم كماله زي ليس كمثله شيء اتنين اللي هي ان النفي يجمل النفي مجمل كل ده تحت القاعدة الرابعة ان الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكتري منها زي ما انت عايزه لكن في الصفات السلبية علينا ان احنا نجمل العبارة وده بنستخدمه لحاجة من ثلاثة واحد بيان عموم الكمال كمال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء اثنين نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فده الايه نفي دعوة الكاذبين ثلاثة دفع توهم النقص لما ربنا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مش ممكن واحد يقول لك ده دليل على أنه قدرة ربنا برضو محدودة وخلها ليه في ست أيام وبعدين ست أيام واحد ممكن يقول لك ست أيام وخلق الخلق ده كله ده أكيد ربنا تعب هو كده بقى يخطر على البال ان ست ايام فواحد ممكن يبص على انه ليه ست ايام اذا اراد ان يقول لشيء ان يقول له كن فيكون واحد تاني يقول لك ست ايام بس ده ست ايام ده قليلين قوي يبقى ده دليل على انه تعب حتى صنع ذلك فحشاه فقال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب اي لم يتطرق الينا شيء من التعب لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لم يكن هذا لعب عشان ما تقعدوش تلعبوا في الدنيا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون طيب يبقى القاعدة بتقول تاني في الإثبات نفصل وفي النفي نجمل هل تعلم له سمية لا أعلم له سمية سبحان ربك رب العزة عما يصفون إذا الإجمال في النفي هو الذي يتماشى مع كمال وجلال صفات الله تبارك وتعالى أما التفصيل في النفي على الوجه اللي ذكرناه من نفي الأمور عن الله تبارك وتعالى فهذا من الذم وليس من المدح عشان كده القاعدة بتقول لنا الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال والصفات السلبية ينبغي الإجمال فيها قاعدة خمسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية زي ما ذكرنا هذا المعنى لما قلنا الصفات الذاتية بتبقى متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالذات لا تنفك عنه يعني إيه لا تنفك عنه؟ يعني لم يزل الله متصفا بها ولا يزال متصفا بها عليم قدير سميع بصير عزيز الصفات لما قعدنا نقسمها المرة اللي فاتت دي صفة ذات ولا صفة إيه؟ فعل يبقى القاعدة بتقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل صفات الفعل متعلقة بالمشيئة زي الاستواء والنزول وغير ذلك طبعا احنا قلناها المرة اللي فاتت فأنا هذكرها بس كده من باب ان احنا نجمل القواعد طيب الصفات الذاتية والفعلية بتنقسم إلى قسمين يعني ايه بصوا التقسيمة التقسيمة بتقول ايه الصفات بتنقسم نوعين ثبوتية وسلبية الثبوتية بتنقسم قسمين ذاتية وفعلية تمام الذاتية والفعلية الاثنين مع بعض اللي هي برضو الصفات اللي بنتكلم عليها صفات ثبوتية بتنقسم إلى قسمين آخرين صفات خبرية وصفات عقلية الصفات الخبرية قال لك اللي هي لا تعرف إلا عن طريق النص زي إيه؟ زي اليدين دي صفة أخبر الله بها نفسه ما تجيش احنا نتصور هذا الأمر ولا نع... أصلا نعرف نتصور ولا نكيف طبعا فبالتالي لا دخل للعقل فيها طيب لكن هل يمكن للعقل أن يتوصل إلى أن من صفات الله القدرة اه طبعا مش كل حاجة في الكون بتدل على قدرته إنما هل أستطيع بعقلي أن أنا أقول له يدان أو ليس له يدان أو أتصور بعقلي أن هو مستوي على العرش أو غير مستوي على العرش أو ينزل إلى السماء أو لا ينزل إلى السماء إذا هناك صفات يشترك فيها الدليل الشرعي والدليل العقلي المقصود بها هنا طبعا احنا قلنا ان احنا بنثبت هذه الاسماء والصفات بالدليل الشرعي بس علشان ده رد على كلام للمتكلمين في هذا الباب اللي هو الصفات التي يقولون انها واجبة لله تبارك وتعالى نقول ان في صفات بيشترك فيها الدليل الشرعي الدليل السمعي دليل الكتاب والسنة مع الفطرة السليمة يعني الفطرة السليمة والدليل العقلي يمكن أن يتوصل إلى هذا المعنى لكن الصفات الأخرى بنسميها الصفات الخبرية طيب في صفات صفات ربنا سبحانه وتعالى بعضها ممكن من غير ما نقرأ كتاب وسنة ممكن نتوصل إلى بعضها أنا بقول في الإمكان دلوقتي أنا مش بتكلم دلوقتي إحنا قلنا الطريقة اللي بنثبت بيها هي الكتاب والسنة يمكن أنا عايز أتكلم دلوقتي مع واحد عقلاني فعايز أثبت له هذا الأمر عن طريق الصفات العقلية أقول له أليس في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه وتعالى والخالق القادر المدبر للأمر في كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد سبحانه وتعالى طيب يبقى إذن بالعقل نقدر نثبت القدرة صح؟ بالعقل ممكن نثبت القوة نقدر نثبت العلم لا يمكن أن يكون هذا الكون يمضي هكذا نثبت الحكمة صح؟ لكن في حاجات إيش عرفني بقى الراجل قال للنبي ايه أوى يضحك ربنا ايش عرفني بيضحك او لا يضحك ان الصفة دي انا ما اقدرش اثبتها بعقلي للاله هذه خبرية لا يمكن لا يمكن ان يتدخل فيها عشان كده دي الاشكالية مع المتكلمين ان هو بيجي يقول لك لا انا عايز ادلة عقلية تقول له دي لا مجال العقل فيها يقول لك لا انا كده مش فاهم يعني ايه له يدان لا له قدرة يعني ايه له عينان لا له رعاية يعني ايه ينزل ربنا لا ما بينزلش لا المعنى ليس على هذا يتبادر الى الذهن لانه خايف ان انت تأولي او خايفة ان انت تثبتي ربنا هو بيأول لكن خايف ان انت تثبتي لله الشبيه والند ان انت بتقولي ان ربنا زي الناس بينزل وبيجيء ويأتي نقول له انت ليه بتقيس رب العالمين بالمخلوقين هذا لا يصح لا وجه للقياس اصلا السابعه صفات الله توقيفية خدناها قبل كده في الأسماء اللي هو لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه الصفات الخبرية وهو احنا قلنا دليلها ايه دليلها لا يمكن إلا أن يكون بالإيه؟ بالكتاب والسنة بس الثانية العقلية بتثبت بالكتاب والسنة بس يمكن للعقل أن يتوصل إليها أنا ليه قلت عقلية وخبرية عشان أنتوا مش واخدين بالكم إنه المتكلمين الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية ويؤولونها فبيجي في الصفات العقلية ما عندناش مشاكل لأنه ممكن العقل أن يثبتها أما في الخبرية فبيتوقف قاعدة الثامنة المضافات إلى الله إن كانت أعيانا اكتبوا بس وحش- وهشرح عشان ما تقعدوش تتخضوا من أولها يعني المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله سهلة خالص إيه الحكاية عبد الله ده مخلوق ولا مش مخلوق سمع الله صفة من صفاته ناقة الله مخلوق يبقى إذا كانت عين بيت الله مخلوق أرض الله سماء الله يبقى عبد دي إيه؟ عين ناقة أرض سماء بيت كل دي أعيان فلما أضفناها إلى الله ده مخلوق من المخلوقات إنما السمع والقدرة والبصر والعلم دي إيه؟ أوصاف فهي أوصاف من صفات الله تبارك وتعالى شفتوا الكلام لما يتفهم هيبقى سهل قاعدة التاسعة القول في بعض الصفات كالقول في بعض يعني ايه بقى يعني ايه الكلام ده يعني بيقولوا انه مفيش تفريق ما بين الصفات القول في بعضها كالقول في بعضها يعني القول فيها قولا واحدا يعني ايه يا اما نثبتها جميعا او نفيها جميعا ما تقسمش تقول لي دي اصلها داخله في دماغي ودي مش داخله في دماغي هذا ي- يرد به على كل من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى بعضها نقول هذا كلام مضطرب إما أن تثبتها جميعا لأن دليلها كتاب والسنة يا إما أن تنفيها جميعا ولكن لا تفرق فتقول لي الصفات دي خبرية والصفات دي عقلية فأنفي الخبرية وأثبت العقلية نقول له لا كلها كلها على ميزان واحد فالقول في بعضها كالقول في بعضها يعني معناها ايه عايزين تصورها بشكل اخر لا نفرق بين الصفات خليها كده اسهل لا نفرق بين الصفات عشر القول في الصفات كالقول في الذات فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله القاعدة الحادية عشرة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار فاكرين في الأسماء لما جينا اتكلمنا برضه في الصفات في الأول خالص قعدنا نقول في حاجة اسمها المعنى المشترك صح؟ قلنا إيه؟ يعني إيه استواء؟ اللي هي الاستواء معلوم كيف مجهول يا ناس يعني إيه؟ يعني دلوقتي الاستواء معلوم لنا باعتبار إيه؟ معناه اللغوي يعني إيه كلمة استواء؟ معناه العلو الرحمن على العرش استوى أي على فوق العرش ازاي مجهول يبقى معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فاهمين يعني انزل لكن كيف يبقى ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار قاعدة الثانية عشرة العلاقة بين الذات والصفات علاقة تلازم يعني ايه العلاقة بين الذات ذات الله وصفاته علاقة ايه تلازم يعني هل يتصور أن تكون ذات الله بلا صفات طالما له ذات يبقى له صفات وطالما له صفات يبقى لازم له ذات صح أنا عايز أوصلها لكم بطريقة يعني في غير الكلام عن الله تبارك وتعالى لما أقول صفة زي صفة الضحك أو صفة المشي ماشي فأنا دلوقتي بقول المشي حد فاهم حاجة إلا أنه ضرب في دماغه دلوقتي واحد ماشي على رجليه يعني لازم ذات بتقوم بالصفة دي ما ينفعش تبقى ملهاش أي تصور ما بتجيش في دماغي حاجة كده هوا لا أكيد شكل معين ذات بتتحرك فبقى اسمها بيمشي صح كده يبقى لو أثبتت الصفة يبقى لازم أثبت الإيه الذات طيب ذات اللي هو واحد واقف ومش عارف له أي حاجة ما بيعملش أي حاجة طب ايه دي بقى مش فاهمين حاجة ذات كده يعني حيطة طب ايه دي ده حتى الحيطة ممكن نثبت لها يعني صفة الثبات صفة الوقوف صفة الجمود يعني لازم يبقى الذات يبقى لها ايه صفة ولازم الصفة تقوم بها ذات بس كده اذا صفات الله وذات الله العلاقة بينهم علاقة تلازم طيب القاعدة الثالثة عشر العلاقة ما بين الصفات بعضها ببعض احنا خدنا العلاقة ما بين الصفات والذات تلازم العلاقة ما بين الصفات بعضها ببعض إما مترادفة أو متقابلة أو متضادة إذا مترادفة المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك تلاقي المعاني قريبة بعضها من بعض تمام إنما في معاني متقابلة يقبض ويبسط يرفع ويخفض النفع والضر الظاهر والباطن الأول والآخر دي اسمها متقابلات وفي صفات متضادة ايه الفرق ما بين متقابلة ومتضادة شوفوا في فرق ما بين المتضادات والمتناقضات ايه الفرق ما بينهم لو حاجتين ده كلام اللي كانوا بقى ادبي انا ما كنتش ادبي بس اللي كانوا ادبي يعني لما نقول صفتين يديه يديه مفيش يعني الانسان مثلا يا اما طويل يا اما قصير يعني حتى لو هو وسط ما بين الامرين يعني اميل للقصر او اميل للطول مثلا الانسان يا مبصر يا اعمى يعني يا ده يا ده ما عندناش غيره يا اما هذا يا اما ذاك انا عايز اقول الصفتين دول لازم واحدة منهم الإنسان يتحلى بها ملهاش ثالث إن اتنين لا تجتمعان ولا ترتفعان ادي بقى الايه المصطلح اللي عايز اوصله لا تجتمعان مش ممكن يكون الانسان طويل وقصير في نفس الوقت ولا ترتفعان يا اما طويل يا اما قصير ده التضاد التاني بقى لما اصف بصفتين هم عكس بعض بس ممكن لا يجتمعان وقد يرتفعان لا يجتمعان وقد يرتفعان حاجتين ممكن انا الشيء زي في الالوان ممكن يبقى ابيض ممكن يبقى اسود ممكن يبقى اخضر صح لكن الابيض والاسود عكس بعض بس ممكن يبقى شيء تاني خالص فاللي هو ايه لا يجتمعان ما هو يا ابيض يا اسود وقد يرتفعان ولا يبقى ابيض ولا يبقى اسود ويبقى حاجه تانية خالص ويبقى اي لون من الالوان الاخرى غير الابيض والاسود اذا الضدان يبقوا ايه يبقوا مش موجودين الاثنين ما يبقوش موجودين ويجي حاجة تانية خالص يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يبيض يسود صح طب لا هو ابيض ولا هو اسود هو احمر احنا عندنا حاجتين يا ده يا ده ومفيش تالت يا ده يا ده ومفيش تالت طيب لا ده ولا ده وفي تالت هو ده اللي احنا بنقول عليه وقد يرتفعان انما الاولاني بنقول ايه لا يجتمعان ولا يرتفعان واحدة منهم أكيد موجودة يعني إيه المرأة إما امرأة بكر أو سيب صح كده طب دول بقى بكر وسيب ما ينفعش تبقى بكر وسيب يا إما بكر يا إما سيب ومفيش تالت ما هي سيب دي يعني إما مطلقة وإما أرملة و- أو ليس لها زوج فيا ده يا ده ما عندناش تاني يا إما دخل عليها زوج وإما لم يدخل عليها يبقى إما بكر وإما سيد التناقض بقى المتناقضين إن أنا أقول يا بيضاء يا سوداء مش في واحدة خمرية لا هي بيضاء ولا هي سوداء يعني مش أسود ليست زنجية ولا هي شديدة البياض فالأبيض والأسود دلوقتي مش ممكن تكون لون آخر آه يبقى في الحالة دي في الحالة دي بنقول عليهم إيه بقى أبيض والأسود الاثنين ارتفع فبنسميهم هنا إيه متناقضات خلاص لما أقول بقى دلوقتي في صفات متضادة صفات متضادة يعني يا كده يا كده زي يرحم ويعذب وهو إما يرحم وإما يعذب صح؟ يا إما أن يرضى وإما أن يسخط لأنه حاجة من الاثنين ونحوها يحب ويكره يبقى دي صفات اسمها إيه؟ متضادة إنما الثانية المتناقضة يقول لك القبض والبسط طب ازاي يعني المنع والعطاء ما هو في حالة لا هي منع ولا هي عطاء زي ايه يعني هو ربنا لا فاتح على الانسان وبيديله من حيث لا يحتسب ولا منع عنه كل حاجة حتى هما في القواعد بيقولوا ايه يقبض حتى لا يدعك مع البسط يعني بياخد منك وبيحرمك عشان ما تغترش بالنعمة ويبسط حتى لا يجعلك مع القبض ويديك عشان ما تحصلكش حالة اكتئاب وإحباط من كتر ما انت اتحرمت من حاجات ويرفعهما عنك لتكون له لا أنا دلوقتي لا في حالة عطاء ولا في حالة منع عشان إيه؟ عشان قلبي لا يتعلق بالمنع ولا بالعطاء أنا متعلق بالله يعني دي كلام ايه قواعد الإيمانية احنا بس بنقولها من باب الاستشهاد دلوقتي مش من باب ان احنا نشرح المعاني دي كده أخذنا ال 13 قاعدة في الصفات وبذلك نكون قد أنهينا بفضل الله عز وجل مبحث الإيمان بالله تبارك وتعالى ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك في الإيمان بالملائكة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم